انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
لكل بطولة حكاية لكل مباراة قصة ورواية هتعرفها هنا معايا أنا مهاب أمين في رمضان وبرنامج صفارة وحكاية هنحكي كل الأسرار وكل الأخبار عن بطولات من زمن فات استنونا كل سبت وتلات الساعة 8:30 على راديو تسعينات اف ام صفارة وحكاية مع مهاب أمين كل يوم سبت وتلات الساعة 8:30 بالليل على تسعينات اف ام
يا مساء الفل على كل مستمعينا وحلقة جديدة من صفارة وحكاية معايا أنا مهاب أمين على راديو تسعينات اف ام حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن بطولة من أعرق البطولات اللي يمكن آه، ناس كتير بتتابعها وخصوصا الجماهير المصرية والجماهير الإفريقية لكن قليلين أوي اللي يعرفوا تاريخ هذه البطولة أو هذه المباريات اللي احنا هنتكلم عنها وهنتكلم عنها باستفاضة آه، شديدة جدا ألا وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا الحقيقة البطولة دي بداية انتشارها كان سنة 64 وكان اسمها دوري أبطال دوري أبطال الأبطال الأفريق الأفارقة أو دوري الفرق الأفريقية ما كانش باسم دوري أبطال أفريقيا ده الاسم اللي ظهر بعد كده وهنعرف برضو إزاي لكن أول فريق حقق هذه البطولة هو فريق يمكن مش هنسمع عنه كتير بعد كده هو فريق اسمه أوريكس دوالا من الكاميرون والكلام ده كان سنة 64 لما حقق الفوز على حساب نادي الملعب المالي النادي الشهير جدا في آه، مالي والم- والنهائي ده كان في مباراة واحدة فقط وبعدها البطولة ما اتلعبتش في الس- في السنة اللي بعدها لكن تم استئنافها مرة تانية سنة 66 لما اتلعب النهائي لأول مرة بنظام الذهاب والإياب وكان برضه بين فريق من مالي وهو فريق ريال باماكو وفريق استاد أبيجان الإفواري اللي يمكن غاب عن الساحة في البطولة دي كتير جدا لكن بيعود بعد كده فريق ريال باماكو قدر يحقق الفوز ذهابا 3-1 والكل قال خلاص فريق ريال باماكو ضمن التأهل خصوصا انه كسبان هناك في باماكو في مالي لكن في مباراة العودة في أبيجان قدر فريق استاد أبيجان انه يحقق فوز مهم جدا ويحصل على اللقب بالفوز 4-1 سنة 69 كان معاد أول فريق مصري وعربي يحصل على البطولة وهو النادي الإسماعيلي طبعا النادي الإسماعيلي بيجيله الذهبي وقتها المكون بقى من علي ابو جريشه وسيد بازوكا وغيرهم قدر انه يحقق فوز مهم جدا على فريق تيبي مازيمبي بطل زئير اللي هي كانت الكونغو حاليا قدر يفوز عليها مجموع اللقائين 5 3 عشان يبقى اول فريق مصري واول فريق عربي يفوز باللقب بنخش بعد كده بقى في فتره السبعينات وما اللي حصل فيها هنعرف بالظبط ايه اللي حصل فيها بس بعد الفاصل خلينا نفكركم برقم التليفون 01000 427 894 خليكم معانا
ومن يدري بما هو آت فلا تحزن على ما فات وإن ضاقت بك الدنيا فدندن هذه الكلمات ألم نتجاوز العثرات بلى بلى وعادت للحياة حياة تذكر ليست الدنيا لا لا لا لا لا لا وإن طالت سوى لحظات لذا لذا دندن مع الكلمات تفاءل خير تلاقي خير وما تدري لعل خير لعل خير تفاءل خير تلاقي خير وما تدري لعل خير لعل خير فلا تحزن على ما فات لكل العالمين هموم فلست وحدك يا مهموم ولكننا نهونها فحال المرء ليس يدوم لا لا لا لا لا يدوم تنضج فكرنا العبرات بلى بلى تصحينا من الغفلات تعلمنا تقوينا بلى بلى بلى لنمضي بعدها بثبات لذا لذا دندن مع الكلمات تفاءل خير تلاقي خير وما تدري لعل خير لعل خير تفاءل خير تلاقي خير وما تدري لعل خير لعل خير فلا تحزن على ما فات دعوا الأيام وافعل ما تشاء وطب نفسا ولو حل ابتلاء فضبط النفس يجلي عنك هما يهون الداء إن حضر الدواء بحسن الظن تقوى فيك روح وليس سوى القوي له البقاء تفاءل خير تلاقي خير لا تدري لعل خير لعل خير لعل خير تفاءل خير تلاقي خير لا تدري لعل خير لعل خير لعل خير لا تحزن على ما فات لا لا لا فلا تحزن على ما فات لا لا لا لا لا فلا تحزن على
ورجعنا لكم مرة تانية انتوا لسه بتسمعوا صفارة وحكاية معايا انا مهاب امين ولسه بنتكلم عن تاريخ دوري ابطال افريقيا وصلنا لفترة السبعينات وتحديدا سنة 76 لما قدر يلتقي فريق اشانتي كوتوكو الغاني الاسم الكبير اللي هيبقى واحد من اهم الاسامي اللي كانوا بيقولوا عليها اسامي مرعبة للكرة الافريقية مع فريق مازيمبي الكونغولي اللي بدأ يسطر اسم ليه في البطولة وبعد ما بيخسر النهائي قدام الاسماعيلي بيوصل للنهائي مرة تانية آه، امام اشانتي كوتوكو والمباراتين اللي لعبهم الفريق انتهوا بالتعادل 1-1 واحد واحد و2-2 وما كانش في وقتها قاعده الهدف خارج الارض فاقترح الاتحاد الافريقي وقتها انه يبقى فيه مباراه فاصله لكن فريق كوتوكو رفض ان يبقى فيه مباراه فاصله وتحجج بانه لعبته مرهقه ورفض التنافس واستسلم لفكره انه اللقب يتم تسليمه لمازيمبي الكونغولي اللي بيحقق اللقب مره تانية في العام آه، اللي بعد كده ورغم كده فريق كوتوكو قدر انه ينتقم في سنة 70 ويكسب برضه فريق مازيمبي الكونغولي ويوصل معاه للنهائي وتنتهي المباراة الأولى بالتعادل 1-1 واحد واحد لكن على عكس كل التوقعات المباراة الثانية اللي كانت في الكونغو يتمكن فريق كوتوكو من الفوز بيها 2-1 عشان يحقق البطولة اللي غابت عنه ثلاث سنوات بتمر السنين وتظهر بقى فترة التسعينات وتظهر بقوة الفرق الكاميرونية في الوقت ده وتحديدا بقى من أواخر السبعينات لحد الثمانينات ولحد التسعينات والفرق الكاميرونية تكسب البطولة أربع مرات منهم فريق كانون ياوندي الكاميروني اللي حقق البطولة ثلاث مرات مرة سنة 71 ومرة سنة 78 ومرة سنة 80 ولغاية بداية التسعينات بدأ يظهر فرق أخرى زي فريق اسمه يونيون دوالا رغم فوزه بالكاس سنة 79 وظهر كمان فريق زي هافيا كوناكري الغاني ده برضو من الفرق اللي مش هنسمع عنها كتير بعد كده لكن هذا الفريق حقق البطولة ثلاث مرات في فترة التسعينات برضو في فترة تحديدا سنة 97 اتخاذ الاتحاد الافريقي قرار مهم جدا بانه يبقى في حاجة اسمها مرحلة دوري في البطولة ما تبقاش مجرد ماتشات وخروج المغلوب لا يبقى في دوري ويبقى في صعود اول وتاني الادوار اللي بعد كده ومش بس كده ده كمان غير اسم البطولة وسماها دوري أبطال أفريقيا وبدأ يقدم الاتحاد الأفريقي جوائز مالية للمشتركين لأول مرة قبل كده ما كانش فيه جوائز مالية والجوائز دي كان حوالي مليون دولار لصاحب المركز الأول و750 ألف للوصيف وبقت البطولة من أعلى مسابقات الأندية في أفريقيا في الوقت ده بتظهر أندية جديدة وتحديدا أندية عربية منها مثلا نادي الرجاء البيضاوي اللي بيحصل على البطوله او في النسخه الاولى ليها قدام فريق اسمه اشانتي جولد بطل غانا وبيوصل كمان لنصف النهائي سنة 98 وبيحقق البطولة سنة 99 يمكن فريق الرجاء مش لوحده من الفرق اللي ظهرت بقوة آه، في الوقت ده لكن كمان بيظهر فريق الترجي آه، التونسي اللي هو بيعتبر من أهم الفرق اللي ظهرت في تلك آه، البطولة وبيظهر كمان آه، فريق آه، كتيرة من هذه الفرق طبعا زي ال- الجيش الملكي وغيرها من آه، الفرق كمان بنوصل بقى لغاية 2003 في 2003 بيجي نادي انيمبا النيجيري واللي بيحقق اللقب بعد ما بيقدر يفوز على النادي الاسماعيلي 2-1 في مباراة كان عليها لغط كبير جدا جدا سواء تحكيميا او سواء حتى آه، اداريا المباراة اللي آه، اشتكى وقتها الاسماعيلي انه ما عندوش لعيبة وان اللعيبة اغلبها يا مع منتخب مصر الاول يا مع منتخب الشباب فمش قادر انه يشارك بمجموعة آه، من اللعيبة رغم ان وقتها بالمناسبة الاسماعيلي كان عنده سكواد قوي جدا عنده جيل قوي جدا عنده مدير فني معترف آه، واجنبي آه، عمل اسم كبير جدا في الاسماعيليه مش بس آه، في النادي الاسماعيلي لكن كمان اتعرف على مستوى الانديه المصريه وهو الالماني ثيو بوكير آه، لكن ما كانش في وقتها اللعيبه الكافيه خصوصا لارتباطات المنتخبات المختلفه سواء منتخب الشباب او المنتخب الاول او حتى المنتخب العسكري وكل مرحله سنيه من دول كان فيها لعيبه من الاسماعيلي آه، متواجده والاسماعيلي للاسف بيلعب المباراه الاولى وبيخسرها آه، بنتيجه 2-0 هناك في نيجيريا لكن بيع- بيجي ويفوز في الاسماعيليه 1-0 لكن الفوز ما كانش كافي علشان آه، ياخد آه، البطوله وبيخسر النهائي رغم طبعا زي ما قلت لحضراتكم الجيل القوي اللي كان آه، موجود وقتها وبيخسر بمجموع اللقائين 2 1 نسخة بقى 2004 بيجي بقى فيها نادي مهم وهو نادي النجم الساحلي نادي النجم الساحلي اللي بيحقق فوز مهم جدا آه، على الترجي التونسي والمرة دي بركلات الترجيح 5 3 كل الوقت ده احنا بنتكلم في انه اه النادي الاهلي موجود في الساحه على فكره كفريق عربي بيجود وبينا... موجود وبينافس لكن في فتره من 2005 ل 2007 بدا النادي الاهلي يبان اكتر وبدا يظهر في النهائيات اكتر واكتر وبدانا نشوف النادي الاهلي ند قوي جدا وكانت المفارقه انه دايما النادي الاهلي بيواجه فريق تونسي في النهائي يعني في نسخة 2005 شفنا النادي الأهلي بيلاعب النجم الرياضي الساحلي فالفريقين يتعادلوا 0-0 في سوسة آه، ذهابا وبعد كده الأهلي يكسب في العودة 3-0 في مباراة كانت شهيرة جدا مباراة قوية جدا كانت في استاد الكلية الحربية ويتوج برابع ألقابه وفي نسخة 2006 يلاعب الصفاقسي مباراة الذهاب تخلص في القاهرة 1-1 واحد واحد وشفنا طبعا وقتها القصة الشهيرة بتاعت إن لعيبة الصفاقسي اعتبرت نفسها خلاص خدت البطولة واحتفلت بالمناسبة حتى في استاد القاهرة اللعيبة بتحقيق البطولة وانفعل عليهم آه، مانويل جوزيه وقتها اللي كان آه، مدير فني للنادي الأهلي وراح لهم الأوضة وقال انتوا بتحتفلوا لكن احنا هنقدر نفوز عليكم في تونس وبالفعل بيحقق الفوز بالهدف الشهير اللي في الوقت بدل الضائع لمحمد أبو تريكة واحد من الأهداف الأيقونية جدا للنادي آه، الأهلي والاهلي بيحقق فوز مهم وبيتاهل بسبب هذا الهدف وبسبب هذه النتيجه الى آه، كاس العالم آه، للانديه وبعدها الاهلي طبعا بيرفع لقبه الثاني على التوالي والخامس في تاريخه وفي عاده بقى نسخه 2005 الاهلي لعب النجم الرياضي الساحلي تاني في نهائي نسخه 2007 المباراه تخلص ذهابا 0-0 في سوسه ومباراه الاياب تتلعب في استاد القاهره الدولي فالنجم الساحلي يكسب 3-1 في مباراة يمكن ناس كتير جدا شافت ان كان فيها مشاكل تحكيمية وسميت بمباراة العرجون آه، الحكم اللي كان يمكن ناس كتير شايفة انه غير كفء لإدارة هذه المباراة لكن طبعا بالنتيجة دي النجم الساحلي توج بأول لقب ليه في المسابقة خصوصا بعد غياب البطولة عن الفرق التونسية تقريبا من سنة 94 بعدها الأهلي يرجع مرة تانية عشان يبقى بطل للقارة ولكن المرة دي بقى مش عن طريق فريق عربي لكن عن طريق فريق القطن الكاميروني يحقق اللقب السابع ويعزز رقمه القياسي بعدد بطولاته يكسب في القاهرة 2-0 بهدفين طبعا لواء الجمعة وفلافيو في آه، الإياب بعد كده في مدينة جروة الكاميرونية الفريقين يتعادلوا إيجابيا 2-2 والاهلي يمكن ناس كتير شافت ان المباراه ما كانش الاهلي فيها ند قوي لكن قدر بفارق الخبرات انه يحقق الفوز بهذه النتيجه بعدها بقى بتظهر انديه وابطال كتير متعددين على مدار السنوات لهذه البطولة عايزين تعرفوا ايه هم الأبطال المتعددين دول خليكم معانا بعد الفاصل رقم التليفون 01000 427 894 فاصل ونرجع لكم مرة تانية خليكم معانا
يا رب يا منجي يا بر يا رؤوف الله الله بتنجي في الأمر بالمعروف أمرت بالإحسان والبر بالوالدين والحسنة في الميزان بتسدد أيدين يا رب يا منبر والعبد في التفكير الله الله أكبر في الحكمة والتدبير يا رب يا غفار استرنا دنيا ودين وجعلنا من الأبرار وجعلنا مخلصين
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل ولسه بنتكلم عن دوري أبطال أفريقيا وهنتكلم بقى عن الأبطال المتعددين اللي توجوا بالبطولة منهم مثلا نادي الترجي الرياضي اللي يرجع للمنافسة تاني بعد آخر تتويج ليه كان سنة 94 ويوصل للنهائي ثلاث مرات متتالية لكن بيخسر النهائي في 2010 قدام مازيمبي الكونغولي بنتيجة كبيرة جدا مجموع مباراتين 6 واحد بيخسر ذهابا في الكونغو 0 5 وناس كتير شافت انه خلاص no way ما يقدرش انه يح- يعمل حاجه في مباراه العوده ويتعادل ايجابا في تونس واحد واحد لكن النتيجه ما تبقاش كافيه ويخسر النهائي لكن في السنه اللي بعدها على طول يتوج بالبطوله والمره دي بقى على حساب الوداد المغربي طبعا المباراة اللي تعادل فيها في الدار البيضاء ذهابا واحد واحد ويكسب في تونس واحد صفر آه، طبعا المباراة دي كانت شهدت لغط كبير جدا وشهدت مشاكل كتير جدا وشهدت مشكلة تحديدا في تقنية الفار بعد ما آه، كان آه، تم إحراز هدف وتم إلغائه بتاع- بدعوى إنه في تسلل وبعد كده اكتشفوا إن الفار مش شغال قصة آه، طويلة جدا جدا لكن في النهاية توج الترجي بالبطولة بعدها الترجي بيخسر النهائي الثالث ليه والمرة دي كان في نسخة 2012 والمرة دي برضه ضد النادي الأهلي الفريقين بيتعادلوا في القاهرة 1-1 واحد واحد لكن الأهلي بيفوز في تونس 2-0 وطبعا ده كان فوز مهم جدا خصوصا انه الاهلي وقتها ما كانش في افضل حالاته وناس كتير توقعت خروج الاهلي او يعني ان الاهلي مش هياخد البطوله خصوصا انه الترجي كان متقدم طول المباراه الى ان نجح السيد حمدي في احراز هدف تعادل بيه النادي آه، الاهلي ويمكن على لسان لعيبه الاهلي نفسهم قالوا انه المباراه او المعنويات بعد آه، مباراه الذهاب كانت مش في احسن حالاتها لكن قدر الفريق انه يعود مره تانية بعد الفوز في تونس 2 صفر في 2013 الأهلي بقى بيواصل تألقه لكن المرة دي قدام منافس جديد وما هوش من شمال أفريقيا وهو فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي فيكسب الكاس للمرة الثامنة والثانية على التوالي بعد ما بيكسب بمجموع المباراتين 3 واحد بعد كده بيظهر له منافس أيضا من شمال أفريقيا وهو وفاق سطيف الجزائري فياخد آه، في طبعا وفاق سطيف بيظهر بقى بشكل كبير جدا والاهلي بيخرج على فكره من دوري المجموعات في المجموعه دي في 2014 ووفاق سطيف بيقدر انه يحقق الفوز والمره دي بقى على حساب مين على حساب فيتا كلاب الكونغولي فرقه مهمه جدا ويكسبها بعد انتظار 26 سنه عشان البطوله تخش دولاب آه، نادي وفاق سطيف بعد كده بيظهر نادي مازيمبي الكونغولي في نسخه 2015 ويحقق آه، البطوله في 2015 آه، طبعا كان فوز مهم جدا آه، وقدر بيه انه آه، يحقق البطولة على حساب بقى نادي الاتحاد الجزائري يكسب ذهابا في الجزائر 2-1 ويكسب كمان ايابا في الكونغو 2-0 عشان يحقق خامس القابه وبعدها يظهر بقى فريق سان داونز الجنوب افريقي اللي طول الوقت جماهير الاهلي شايفه انه مقرر عليها لازم يظهر لها سواء كان في المجموعات أو سواء في الأدوار النهائية سان داونز بيتوج بلقب 2016 بعد ما بيحقق فوز على نادي الزمالك المصري بيفوز عليه في جنوب افريقيا ذهابا 3-0 في مباراه طبعا وقتها كان مؤمن سليمان هو مدير فني نادي الزمالك وناس كتير اتكلمت على ادارته للمباراه انها ما كانتش احسن حاجه آه لكن الفريق بيخسر 3-0 في جنوب افريقيا في الذهاب و آه للاسف وللاسف طبعا آه فوز الزمالك في القاهره 1-0 ما كانش كافي عشان الفريق يخرج من البطولة أو يعني يخسر النهائي ويتوج على حسابه سان داونز بأول ألقابه بعدها ترجع بقى الفرق المغربية وتحديدا نادي الوداد بعد غياب 25 سنة ويتوج بنسخة 2017 بعد ما يتعادل قدام الأهلي في القاهرة واحد واحد ويكسب 1-0 في المغرب طبعا المباراة اللي كان برضو حواليها لغط وحواليها مشاكل سواء طبعا في جزئية المباراة تتلعب فين وهو إلى آخره لكن في النهاية آه قدر فريق الوداد انه يحقق البطولة نادي الترجي بالمناسبة من الفرق اللي نجحت للوصول للنهائي خمس مرات في 2010 و2011 و2012 و2018 و2019 وطول الوقت كان هو الفريق المرعب والفزاعة للفرق التانية زي سان داونز تقريبا دلوقتي وقدر انه يكسب الاهلي في اياب نهائي دوري ابطال 2018 3-0 طبعا مباراة شهيرة جدا واللي كان يمكن الاهلي فيها مش في احسن حالاته لكن بعدها اكد هيمنته اكتر على الكره الافريقيه في 2019 بعد ما كسب الوداد في النهائي 1-0 وكان بالمناسبه في 2019 هو الفريق الوحيد اللي ما اتغلبش بره ارضه وطبعا زي ما قلنا قبل كده مباريات الوداد والترجي دايما بتشهد شد وجذب وبتشهد فكره انه مشاكل واعتراضات على التحكيم ده يمكن كان مشوار الفرق بشكل سريع جدا لكن لما نيجي نتكلم عن كؤوس البطولة نفسها أول كاس لبطولة بالمناسبة ظهر كان بيحمل شعار بطولة الأندية الإفريقية وكان اسمها بطولة الأندية القارية الكلام ده كان سنة 64 وكان اسمها بعد كده كاس كوامي نكروما كتكريم للرئيس الغيني الراحل نكروما آه وطبعا آه ده كان واحد من أهم ال ال ال الكؤوس او الشكل يعني بتاعت الكؤوس وبالمناسبه فريق آه هافيا كوناكري الغيني توج بالبطوله دي بشكلها ثلاث مرات سنه 72 و75 و77 بعدها جه رئيس الغيني احمد سيكو توري وطلع كاس جديده احتفظ بيها نادي الزمالك ثلاث مرات او يعني بعد تتويجه بيها ثلاث مرات فاحتفظ بالنسخه الاصليه الكلام ده سنه 84 و86 و93 ومن سنة 94 بدأ بقى الاتحاد الأفريقي يبتكر شكل جديد للكاس عن طريق طبعا صممها بقاعدة من الخشب فوقها قاعدة مزدوجة فيها حلقات مصممة على شكل أهرم وفوقها كورة فضية والأهلي احتفظ بالشكل ده للبطولة ثلاث مرات من 2001 ل 2005 و 2006 عشان في 2007 يتغير شكل الكاس تاني ويحتفظ برضه الأهلي بيها في أعوام 2008 و2012 و2000 و13 بعدها يختار الاتحاد الافريقي شكل جديد بلون ده ذهبي محاط بذراعين من الفضه ويحصل فيها شويه تعديلات طفيفه في 2014 لما يتم اضافه كميه من المعدن تحت القاعده بتاعه ال ال الكاس ويتم انقاص لمعان الكره الذهبيه والاهلي برضه يحتفظ بالكاس دي في 2020 و21 و23 بعد فاصل صغير جدا هنرجع لكم بقى تاني عشان نقول لكم كده شويه معلومات سريعه قوي قوي عن البطوله وبعض التفاصيل عن مين اكتر مشاركه ومين الهداف لكن خليكم معانا بفكركم برقم التليفون 01000 427 894 خليكم معانا
الصحاب مش بالكلام ولا بكترة سنين وأيام صاحبك اللي بجد هو في دار وعمره ما يقولك سلام لو في ايه عايزه تلاقيه يسندك تسند عليه بنزل لك وازاي هتمشي من غير السكة ما تدوش بيه انت صاحبي عشان لقيتك جنبي فرق عشر طريق لبيتك صاحبي عشان اخترنا بعض ولو قدامي في ألف حد غيرك انت صاحبي عشان لقيتك جنبي فارش لطريق لبيتك صاحبي عشان اخترنا بعض ولو قدامي في ألف حد غيرك ماليش في الدنيا غيرك ماليش في الدنيا غيرك كنت لوحدي وكنت لوحدي والبيوت ما كانتش واحدة والطريق كان فيه تلاقي وباقي السكة هنكملها سوا انت جبل السؤال حيطة الكتف يوم ما مال انت اليد اللي بتطبطب وتعرف لو بعد الدنيا كلها انت صاحبي عشان لقيتك جنبي فارش في طريق لبيتك صاحبي عشان اخترنا بعض ولو قدامي في ألف حد غيرك انت صاحبي عشان لقيتك جنبي فارش في طريق لبيتك صاحبي عشان اخترنا بعض ولو قدام في ألف حد غير ماليش في الدنيا غيرك ماليش في الدنيا غيرك
ورجعنا لكم مرة تانية والجزء الأخير من حلقتنا في صفارة وحكاية معايا أنا مهاب أمين وبفكركم تاني رقم تليفون 01000 427 894 وبنتكلم عن دوري أبطال آه، أفريقيا الحقيقة دوري أبطال أفريقيا أكتر نادي توج بيه هو النادي الأهلي اللي توج بيه 12 مرة كان أولها سنة 82 وآخرها في 2024 وبالمناسبة الأهلي كمان هو أكتر الأندية اللي شاركت في البطولة ب 34 مرة والاهلي كمان يعتبر هو اكتر نادي توج باللقب في آه، فترات متتاليه باربع مرات ويليه مازيمبي الكونغولي مرتين والترجي مرتين وانيامبا النيجيري مرتين كل فريق منهم حقق البطوله مرتين آه، آه، في هذه ال- في شكلها يعني الحالي او آه، حتى بعد ما تم تطويرها اكبر عدد الاهداف في نسخه واحده كان آه، قدر يحققه نادي الرجاء الرياضي المغربي ب 17 هدف والكلام ده سنه 2023 في انديه على فكره كمان حققت اللقب دوت والفوز بالبطوله من غير اي هزيمه منهم الترجي سنه 94 و2019 والاهلي في 2025 و2024 وشبيبه القبائل الجزائري سنه 81 اكتر اللعيبه بالمناسبه كمان اللي توجت بالبطوله هو وائل جمعه نجم النادي الاهلي وصخر الدفاع النادي الاهلي المعتزل اللي قدر يحقق البطوله في 2001 و2005 و6 و8 و2012 و2013 لكن كمان اكتر ال- او اكبر النتائج في المباريات الاقصائيه كانت ما بين الافريقي التونسي وفريق اسمه ناكيفوبو فيلا الاوغندي قدر الفريق الافريقي انه يحقق الفوز 6-2 والحقيقه الكلام ده كان سنه 91 كمان الاهلي حقق فوز كبير على النجم الساحلي في 2017 بنتيجه 6-2 الهداف التاريخي للبطوله هو تريسور مبوتو نجم الفريق مازيمبي الكونغولي ب 39 هدف لكن اكبر فوز في تاريخ البطوله وده اللي هنختم بيه النهارده هو فوز سان داونز الجنوب افريقي في 2019 على فريق اسمه كوت دي اور بطل جزيره سيشل في الدور الاول لما كاز فاز عليه بنتيجه 11 واحد دي كانت جولتنا السريعه النهارده في دوري ابطال افريقيا كنت معاكم مهاب امين ان شاء الله استنونا الحلقه اللي جايه قبل ما عدى بنص ساعه هنتكلم عن آه، اخبار جديده وهنتكلم عن قصه جديده في صفاره وحكايه شكرا لكم والى اللقاء